بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين نكمل سلسلة الدفاعيات بالذات عن قضايا آه، شائكة في العهد القديم والنهاردة ناخد موضوع تعدد الزوجات في العهد القديم بعض الناس بتتصور أن ربنا بارك تعدد الزوجات وصرح بيه وأن دي إرادته وبعدين رجع في العهد الجديد غير كلامه الحقيقة الكلام ده آه، مش مظبوط واللي يفهم العهد القديم ويدرسه بدقة يفهم غرض ربنا طبعا بتوصل بقى التهكمات انه ازاي داوود النبي الراجل العظيم ده يبقى معاه كذا زوجة وازاي بقى سليمان توصل ل 700 زوجة ونفضل نقول برضه سليمان الحكيم وهل ابونا ابراهيم يعتبر بدأ تعدد الزوجات بموضوع هاجر أم، طب يعقوب اللي احنا بنعتبره من الاباء البطاركة الاوائل ابن اسحاق ما هو كان عنده اتنين زوجة واتنين جارية وهم دول أمهات الأسباط الاثنى عشر كل دي قضايا ممكن تخلي بعض الناس يتشككوا في غرض الله خلينا الأول نقول مبدأ مهم ما قصده الله أعلنه منذ البداية ما يحدث في التاريخ بما فيه العهد القديم وقصصه ليس بالضرورة يتفق مع قصد الله يعني ايه الجملة الغريبة دي؟ يعني ربنا عاوز كل حاجة صح. طب ما هو الحقيقة من أول آدم وحواء الدنيا مش ماشية صح. هل لما الدنيا تمشي غلط نقول إن ربنا عاوز كده؟ لا. في فرق بين ربنا سامح بكده احتراما لحرية الإنسان وبين ربنا عاوز إيه. عاوز إيه دي معلنة مش هنألفها. عشان كده المبدأ الأول والمبدأ العام اللي رجع له ربنا يسوع له كل المجد في الكلام في متى 19 وهو بيدافع عن قضية الزوجة الواحدة لذلك يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته امرأته هنا لا تحتمل أبدا تعددية ويكونان جسدا واحدا ليس بعد اثنين وما جمعه الله لا يفرق إنسان لما نروح لمتى 19 أجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا إذا أما قرأتم أن الذي خلق من البدء يبقى المسيح بيعمل لنا إيه؟ بيرجعنا للأصل أو للقصد الإلهي يبقى ربنا في خطته حين خلق حواء خلق حواء واحدة لآدم واحد وهو ده النظام اللي حطه ربنا يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته وشفنا أن النظام ده مثلا موجود في حياة نوح وولاده زوجة واحدة مع أن ده بدري قوي في التاريخ وقبل ناموس موسى وفي تجاوزات كتيرة قوي حول نوح يعني ما كانتش حتى جوازات كانت الزنا كان هو يعني طبيعة العلاقات في الوقت ده إنما نوح استمر في علاقة مع زوجته زوجة واحدة أولاده الثلاثة أيضا كان ليهم كل واحد زوجة واحدة أنا خدت من التكوين هروح لآخر العهد القديم آخر نبي في العهد القديم ملاخي عشان أوريكم أن لغة الكتاب المقدس حين تقصد مقصد الله خطة ربنا غرض ربنا إرادة ربنا بتتكلم دائما في زواج من نوع معين رجل واحد لامرأة واحدة أي علاقة أخرى غير كده هي علاقة غير مقبولة عند الله تعدد الزوجات بما فيها بقى الشذوذ أو أو أي زنا طبعا كل ده مرفوض فقلتم ملاخي اتنين لماذا يعني ليه ربنا زعلان من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك تلاحظوا بقى هنا أن ربنا مش راضي عن الشعب ليه لأن ربنا شاهد على هذه العلاقة على الرجل وامرأة شبابه التي أنت غدرت بها وهي قرينتك لو كان في تعدد زواج ليه ملاخي ما بيقولش وهم قريناتك وامرأة عهدك يبقى ده نوع من العهد وزوجة واحدة أفلم يفعل واحد ألم يجعلكما واحد مش هو اللي جعلكما واحد بس كده جسدا واحدا وله بقية الروح يعني بارك هذا الارتباط بروحه ولماذا الواحد طالبا زرع الله يبقى الأولاد المولودين من رجل وامرأة حسب العهد الإلهي والقانون الإلهي قبل تشريع موسى حتى طبعا ده قانون إلهي برضو من أجل أن يبقى الولاد دول طالعين زرع الله يعني حسب قصد الله فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه يبقى في إلحاح في الكتاب المقدس على الزوجة الواحدة من أول التكوين لغاية ملاخي لأنه يكره الطلاق قال الرب يبقى حتى الطلاق لما المسيح له المجد قال من يتزوج بمطلقة يزني أو يجعلها تزني هو ده امتداد لخطة الله ورأيه وكلامه من الأول يكره الطلاق قال الرب إلى إسرائيل وأن يغطي أحد الظلم بثوبه يعني يبقى دايما بيبص على حجج وأعذار كأن مراتي مش مريحاني كأني أنا عاوز عيال أكتر من كده ما بتجيبليش عيال أيا كانت الأعذار قال رب الجنود احذروا لروحكم لئلا تغدروا إذا أول مبدأ عاوزين نتفق عليه إنه القصد الإلهي كإرادة إلهية واضح جدا من سفر التكوين وهنا ربنا مش بيغير كلامه. طيب إيه اللي حصل بعد آدم وحواء؟ البشرية كلها سقطت في آدم وحواء. الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس. كل المعايير اتلخبطت، الفساد دخل لطبيعتنا البشرية. وبسبب هذا الفساد ما عداش فترة طويلة لقينا أخ بيموت أخوه هل ده ينسب إلى قصد الله؟ حاشا دي الإرادة البشرية اللي مالت للشر واختارت طريق الفساد والموت في بقى تراكمات كتيرة قوي بنشوفها في التاريخ وهنا تأتي القوانين الإلهية لتحجيم هذا الفساد عشان تظبط البني ادم تاني في محاوله لاصلاحه لكن كلنا عارفين الاصلاح لا يتم الا بالمسيح له المجد وبنعمه الروح القدس بالعهد الجديد. يبقى هنا التنازلات الانسانيه مش تنازلات الهيه خلي بالكم يعني البشريه عماله تتنازل عن المثاليه اللي اتخلقت عليها. فهنا الناس ابتدت تميل للشر مثلا في تكوين ستة يقول حدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله اللي هم من نسل شيث الولد اللي جه نمرة ثلاثة لأن قايين ساب أبوه وأمه وبعد وعبد أوثان من يومه فهنا كل الجيل طلع من شيث دول اسمهم أولاد الله اللي هم لسه واخدين الناموس الطبيعي من آدم وحواء رأوا بنات الناس اللي هم منسوبين لقايين بقى وزوجاته اللي جم من إخواته دول أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا هنا تلاحظوا بقى هنا جاء الوضع نتيجة شر نتيجة فساد نتيجة خطية انه الجواز ما بقاش في جواز او في جواز متعدد الزوجات وهنا انه مبني على اختيار الحسنوات فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا بسبب ده ربنا اعلن عن الطوفان تكوين ستة ده بداية موضوع الطوفان وفلك نوح يبقى واضح ان ده نتيجة شر تضاعف وتزايد في العالم مش نتيجة إرادة إلهية طيب تعالوا نروح بقى للقوانين المعروفة عند موسى اللي هي أساسا في اللاوين والعدد والتثنية وبداية من الخروج لأن البعض بينظر إلى هذه القوانين كأنها صرحت وكأن ده غرض إلهي أولا افتكروا تاني لما قانون إلهي ينزل لما واحد يسرق ده مش معناه ان القانون الالهي بيقول اسرقوا وبعدين تعالوا نشوف نعمل ايه لا لانه ضمن القوانين الالهي لا تسرق ولا تزني لكن في حالة سرقة القانون يعمل ايه دي لغة جزء كبير من قوانين موسى في الشريعة ففي لاويين 18 18 افتكروا حتى العدد سهل لا تأخذ امرأة على أختها للضر يعني ما تعملش ضرة لتكشف عورتها معاها في حياتها دي اللغة بتاعتهم يعني انه انت ومراتك جسد واحد يبقى ما تدخلش واحدة تالتة طبعا البعض بيفسرها انها اختها على اختها على انها شقيقتها لا لا هو الحقيقة لما ترجعوا للنص العبري وتفسير الاباء هنا معناه ان ربنا لا يقبل الزوجة التانية ببساطة لا تأخذ امرأة على اختها اختها دي ما هو لازم هيتجوز من العبرانيات عموما في زمانهم الشريعة بتقول كده لازم اللي ليهم عهد مع ربنا فهم هياخدوا كده من قرايبهم كده كده يعني فالبنات دول كلهم بيتسموا اخوات في بعضهم ما تاخدهاش للضر إذا هي مش شقيقتها بمعنى حرفي إذا ده يعم على كل الزوجات إنك ما تاخدش امرأة على أختها للدار يعني ما فيش حاجة تعملها ضرة يعني في تثنية 17 17 بصوا افتكروا لوين 18 18 وتثنية 17 17 لما جه نظام الملوك لأنه معروف أنه نظام الملوك بدأ برغبة برضه بشرية بمعنى الناس راحت لصمويل النبي تقول له عاوزين ملك زي بقية الأمم ما كانش ده يعني رغبة إلهية لكن ربنا له كل المجد احتراما لحرية الشعب قال له يا صمويل دول بيرفضوني أنا مش بيرفضوك أنت نشوف لهم ملك بس قال لهم ارجعوا ذاكروا في الشريعة لأن كان في حالة أن الشعب هيختار ملك وده ليس قصد إلهي وكلكم عارفين النظام الملوكي لشعب إسرائيل اتملى شر ما تبصوش بس على داود كملك كان يعني عاجب ربنا في حاجات كتير بصوا بقى على سليمان ورحبعام وعلى ملوك أشرار كتير قوي جم بعد كده كلها بدأت أن هم ركنوا ربنا لأن الحكم كان ثيوقراطي يعني الله هو الحاكم أو هو القاضي أو هو المدبر أو هو الملك وعاوزين إيه ملك أرضي زي ليس لنا ملك إلا قيصر دي لغة اليهود كانوا عاوزين ملك أرضي قال لهم في الحالة دي لا يكثر له نساء لئلا يزيغ قلبه وفضة وذهب لا يكثر له كثيرا يعني إيه ما يديش لنفسه تصريح كملك إنه يتجوز أكتر من مراته يعني انقيادا للملوك الآخرين طبعا الآية دي تركب تماما على حالة سليمان إن سليمان هنا كسر الشريعة لأن تثنية 17 17 بيتكلم عن في حالة وجود ملك ومش ده القصد الإلهي قلنا لكن حسب اختيار الناس ما يكترش ستاته لأنه ده هيفسد قلبه آه بالتالي وده اللي حصل فعلا في في المملكة اليهودية لكن خلونا برضو نرجع تاني لظروف الحالات اللي دايما بتتعرض للنقد زي ابونا ابراهيم وقصه ساره وهاجر زي ابونا يعقوب رحيل وليئة وبعدين الاثنين جواري وبعدين يمكن اسحاق هو الوحيد اللي كان واضح قوي رفقة فقط اولا في, في الزمن ده كانت الجواري ودي لها جولة مع بعضنا هنتكلم فيها كانت طبيعي ان اي سيد يعني له سراري وجواري ده, ده المجتمع البشري اللي ما يعرفش ربنا ده كل ده كان محيط بال عيلة المختارة اللي هي عيلة أبونا إبراهيم لكن احنا شفنا قبل أبونا إبراهيم نوح كان ملتزم جدا هو وأولاده ودول اللي دخلوا الفلك ودي إشارة استخدموها الآباء على حرص المسيح إن الكنيسة تبقى زوج وزوجة لهم نفس الإيمان يتشاركوا في نفس الجهاد لهم نفس المعمودية بيتحدوا ببعض داخل الاتحاد الكنسي العام اللي هو الفلك بتاع نوح وهم دول اللي يخلصوا كانت الجارية تعطي أولاد لسيدها ك... لأنه كان كل راجل يميل أنه يجيب عيال كتير العيال كانت بتموت كتير والرجالة لما يطلعوا حرب كان نصهم أو تلات أرباعهم ممكن يخلص فكان في عرف عند الشعوب أن الراجل لا يكتفي ب... بكمية عيال معينة تأمينا لأرضه ولعيلته فده كان تفكيرهم فالتفكير ده كان بي... يعني يقتحم الفكر اليهودي او فكر العيله اللي بداها ابونا ابراهيم وطبعا وسعت قوي في زمن موسى فما نقدرش نتغافل عن تاثير المعتقدات او ال culture او الثقافه العامه لكل شعوب الارض المحيطه بيه كان في تصريح عام في كل الثقافات الاخرى طبعا انا مش بقول ده معناه ان الناس لازم تعمل زي الباقيين بالعكس ده ربنا كان بيحط القوانين عشان ما يقلدوش الشعوب دي لكن انا بوريكم صعوبه ان هم يفضلوا ملتزمين جدا بخط يعتبر ضيق بالنسبه للشعوب اللي اباحت الزنا وطبعا تعدد الزوجات والجواري وكل ده كان مباح لكل شعوب الارض الحسيين والكنعانيين والفرزيين واليابوسيين والعمونيين والمؤابين كل الشعوب اللي تسمعوا عنها في الزمن ده كانت موافقه على الكلام ده. تعالوا نبص لها من منظور اخر. هل تعدد الزوجات حين ذكر في العهد القديم كحالات واقعية قدام عينينا مش ربنا اللي باركها وقال اعملوا كده هنشوفها برضه هل نتج عنها خير ولا نتج عنها مشاكل بداية مثلا من أبونا إبراهيم لأنه من أشهر الحالات هل ولادة إسماعيل من هاجر جابت سلام في البيت كلكم عارفين اللي حصل انه بعد شويه لما القصد الالهي تحقق في ميلاد اسحاق بمعجزه من ساره الدنيا اتلخبطت واصبح في مشكله كبيره و- وربنا تدخل لحل المشكله اللي بداتها امنا ساره ربنا ما قالش لامنا ساره خلي جوزك يجيب عيال من هاجر فيش جمله زي كده في الكتاب المقدس ما نروح مثلا لقصة واحد اسمه يفتاح كان يفتاح الجلعادي ابن امرأة زانية وجلعاد ولد يفتاح يفتاح ده اختير من ضمن القضاة لكن يفتاح لما تقروا قصته الحقيقة يفتاح قتل كل اخواته والدنيا كلها هاجت عليه وقتلته في الاخر ليه؟ لانه من البداية ما كانش ابن شرعي وبالتالي اذا فكرة انه ولد يحسب كانه ده وضع طبيعي هو ما كانش وضع طبيعي لكن كون ربنا اختاره او سمح باختياره عشان هو ملوش ذنب كابن اتولد من علاقة غير شرعية ده تأكيدا على أن ربنا بيختار الضعفاء والجهلاء لكن ده لا يلغي أبدا أنه هذه القصة خلت في عداوة بينه وبين إخواته وانتهت بموت الكل وهم قالوا له قالوا له لا ترث في بيت أبينا لأنك أنت ابن امرأة أخرى فطبعا شالها لهم وبعد أي فترة يعني كلهم موتوا بعض إذا قصة التعددية دي كان واضح إنها خروج عن الخط الأصلي اللي ربنا عمله ودي ترجعوا لها في تكوين أربعة بس تكوين أربعة تكوين اتنين حط المبدأ يترك ويلتصق بامرأته تكوين أربعة ده قبل بقى نوح وقبل أي حد اتخذ لامك لنفسه امرأتين أول حدث في التاريخ للتعددية طب هو لامك ده ماشي على ربنا يعني وما شريعة ربنا اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة فولدت عادة يبال الذي كان أبا لساكن الخيام ورعاة المواشي والتاني كان اسمه يبال اللي كان أب لضارب كل عود ومزمار وصلة اللي هي الزوجة التانية ولدت تبال الضارب كل آلة من نحاس وحديد وأخت تبال اسمها نعمة وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة اسمع قولي يا امرأتي يا مر... زوجتي لامك يعني صغية لكلامي إني قتلت رجلا لجرح ده راجل يعني اللي يعمل له كده يموته ده لامك اللي هو أول موديل للتعددية في الزواج وفتى لشدغي يعني اللي يلمسني أنا موته إنه ينتقم لقايين سبعة أضعاف أما للامك سبعة وسبعين إذا واضح إن لامك اللي اختار تعدد الزوجات أول حدث في التاريخ وما كانش رجل الله وما كانش شخص مثالي بالعكس ده مثل سيء جدا عن طباع غير إنسانية وبالتالي فيها أمور كتيرة مباحة طب مأساة سليمان طبعا ما أكثر التهكم على سليمان هل ربنا اعتبر ما فعله سليمان حسب إرادته؟ حاشا سليمان تجاوز كل الامور سليمان لما كتب سفر الامثال كان يحذر الكل من المراه الاجنبيه وكان بيأكد على ارتبط بمراتك بس وما تبعدش عنها ابدا وما تبعدهاش عنك وهو اللي كتب اصحاح رائع عن المراه الزوجه الفاضله وما افترضش ان في زوجه تاني بعد سنين من هذا الكتاب العظيم كتاب الامثال لقينا سليمان بيكسر كلامه اللي قاله بالروح القدس وبيمشي ورا يعني اهواءه بطريقه بلا حدود عشان كده في نحاميه اديكم نص اخر متقدم بقى يعني بعد سليمان ب 500 سنه نسمع ان نحاميه لما لقى هذا التجاوز يدخل في شعب الله نحاميه ده 444 قبل الميلاد سليمان ده 940 قبل الميلاد فبيقول لهم ايه اليس من اجل هؤلاء اخطا سليمان ملك اسرائيل ولم يكن في الامم الكثيره ملك مثله وكان محبوبا الى الهه فجعل الله ملكا على كل اسرائيل هو ايضا جعلته النساء الاجنبيات يخطئ اذا نحاميه ما اعتبرش ان اللي عمله سليمان ده تصريح الكل يمشي عليه ولا متفق عليه ده خطيه وبسببها حصل انهيار في المملكة اليهودية رحبعام بعد كده ابن واحدة من زوجات سليمان ما قدرش طبعا يقود المملكة وكان سليمان له أعداء كتير وانقسمت المملكة بعديه والتعددية سرحت في أغلب ملوك إسرائيل بعد كده إذا ما ينفعش إن احنا نعتبر سليمان موديل اكمن بنقول عليه سليمان الحكيم هو كان حكيم ساعة ما كان مركز في ربنا وبينقاد بالروح القدس ولما صلى وشاف المسيح بعينيه ليلة تدشين الهيكل وكان قلبه مع ربنا قوي وكتب سفر النشيد إنما يذكر أن سليمان تاب في آخر حياته وكتب سفر الجامعة وكان منه اعتذار عن كل اللي عمله باطل الأباطيل الكل باطل وقال أنا كل اللي كان عيني عاوزاه كنت بديهولها وكان بيكتب بصيغة التوبة والاعتراف ما كانش بصيغة إنه ده الصح قال أنا عملت كل حاجة للأسف لكن بقول لكم كان غلط وباطل الأباطيل والله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان شرا أم خيرا ده سفر الجامعة طب لما نروح مثلا لقصة صمويل النبي مامته حنة القديسة العظيمة دي كان ليها درة مش كده وراجل أبوه الألقانة كان راجل فاضل لكن هذا المجتمع اللي بعد خلي بالكم زمن القضاة من أسوأ الأزمنة في الارتباط الشعب بربنا يعني بعد يشوع أغلب الشعب اليهودي اختلط بالأمم فأفكار الدنيا دخلت عليهم فألقانا رغم أنه هو راجل يميل للتدين لكن كان عنده زوجتين لأنه أغلب الشعوب كانت أباحت هذا الوضع لكن برضه بنلاقي معاناة شديدة في بيت ألقانة ونلاقي حنة كانت يعني تعبانة جدا من ضرتها ومن الغيظ اللي بتغيظه لها عشان ما عندهاش أولاد لكن هي كانت ست بتحط همها في الصوم والصلاة إذا لم يأتي أمر إلهي بزواج متعدد مش هتلاقوا أمر إلهي صريح بزواج متعدد طيب نروح لموقف تاني تعالوا بقى نشوف ربنا يسوع نفسه اتكلم لأن المسيح له المجد هو كاتب العهد القديم أيضا إلهنا إله واحد أمس واليوم وإلى الأبد فالمسيح له المجد لما دافع بشدة عن وحدانية الزواج يترك الرجل أباه وأمه ساعتها على طول ذكر أنه من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم موسى أن يبقى في كتاب طلاق فين دي معناها إيه؟ كان الراجل لو ما طلقش مراته هيموتها فهنا كان الأخف في الحكم أنه يطلقها وكمان لازم يكتب عشان لما يكتب يراجع نفسه ب 100 مرة لأنه حسب الشريعة ما يحقلوش يرجع مراته تاني ما يحقلوش لو طلقها ما يحقلوش يرجعها تاني وهتصير لرجل آخر وحتى لو سابت الراجل الآخر ما ترجعش للراجل الأولاني حتى لو طلبها كل التحذيرات والمحاذير دي كانت تعطل الطلاق إذا ما كانش دي رغبة إلهية ده كان إلحاح المجتمع اليهودي اللي بقى يميل للفكر الوثني فكان ممكن يموتوا بعض فمن أجل قساوة قلوبكم يبقى هذا الاستثناء من أجل الوضع المتدني للحياة اليهودية لكن من البدء ذكرا وأنثى وعشان كده المسيح عاوز يرجعنا للحياة الفردوسية قال عشان كده الصح إيه من يتزوج بمطلقة يجعلها تزني وحط لنا بقى إيه خطوط صريحة جدا ضد المبدأ ده اللي هو تعدد الزوجات أو الطلاق اللي عمال على بطل في تثنية 24 واحد إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها إن لم تجد نعمة في عينيه ده كان بيتكلم عن الوضع السائد التثنية دي اتكتبت في آخر الأربعين سنة بتوع سينا وقبلها في سنوات طويلة للمجتمع اليهودي فهنا بيتكلم إذا راجل ما عجبتوش مراته لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته هنا في كتاب وهي اللي هتاخده في إيده ويطلقها وبيديها صلاحيات وما يلحقلوش يرجع لها كل ده اللي اتقال في التثنية ده ده كله تعطيل لفكرة الطلاق مش تصريح بالطلاق السهل عشان كده برجعكم تاني 19 9 بيقول ايه من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني في متى خمسة كمان خلي بالكم متى مذكورة في 19 وفي 5 قيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق متى خمسة ده الموعظة على الجبل أما أنا فأقول لكم يعني تعالوا نرجع الأمور إلى نصابها إلى الحقيقة اللي كان ربنا عاوزها من طلق امرأته إلا لعلة الزنا جعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني كلمة من طلق امرأته لا تحتمل أن يكون في أكتر من زوجة لأنها امرأته يبقى واضح أن الكتاب مقدس بعهديه بيؤكد على الزوجة الواحدة وأجاب وقال لهم بماذا أوصاكم موسى في مرقس عشرة في نفس الحوار قالوا موسى أذن أذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق أجاب لهم من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية تثنية 21 تدينا إضافة أخرى للموضوع يقول إذا خرجت لمحاربة أعدائك وموضوع الحروب برضه له جولة أخرى مع بعض ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيا وهنا بقى برضو تاني برجعكم إلى عادات الشعوب 3500 سنة من النهاردة لأنه برضو عشان ما نظلمش الكتاب لازم نعرف العالم كله ماشي بيعمل إيه وهذا المجتمع الضيق المحدود جدا المجتمع اليهودي مثقل بكل الأفكار العالمية اللي حواليه أي حرب يموتوا الرجالة ياخدوا الستات يعملوا اللي هم عاوزينه في الستات ده كانت عادات الشعوب بشكل بقى يعني مهين جدا وفي كل انواع الافتراء والاذلال فده اللي كان موجود في الدنيا تعالوا نشوف في المجتمع اليهودي اللي ربنا حط لهم تقنين للوضع وتحجيم للشر اللي هياخدوه من بره فرأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة حين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظفارها وتندع ثياب سبيها عنها وتقعد في بيتك وتبكي أباها وأمها شهرا من الزمان ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجا وإن لم تصر بها فاطلقها لنفسها لا تبيعها بيعا بفضة ولا تسترقها تبقى رقيق يعني عبدة من أجل أنك قد أذللتها في واحد ممكن يبص على النص ده طب ما هو في زوجة تاني وفي ذل كمان لا لا استنى احنا بنقول المجتمعات العالمية كلها بتفكر ازاي هنا لما تبقى في بنت مسبية في الشعوب الأخرى الوثنية الهمجية كانت في نفس اليوم اللي ياخدوها بعد ما موتوا جوزها وأهلها وأولادها وأبوها وما يعني اعتدوا عليها هنا ادها كرامة قال تقعد في بيتك شهر مكرمة معززة ما تقربش منها ليه؟ من حقها تبكي على والديها يبقى واضح ان هو مش بيسيب اليهودي لغرائزه تحكمه وبعدين تخلع كل ما هو وثني لان الست دي وثنيه فهي بتعبد الحجاره ففكرة حلق الشعر وتقليم الأظافر وتخلع الثياب الأولى معناها لازم تدخل في عبادة الإله الحقيقي وبالتالي في نوع من تغيير الدماغ كلها كمان الشهر ده هو هيعيد حساباته لأنه هو دي هتبقى زوجة مناسبة هل ده هيجيب منها أولاد الأولاد دول هيتربوا حسب الشريعة اليهودية إذا كان مخها كلها وثني زي قبل كده ولما يطلقها يطلقها مكرمة معززة مش بيبيعها إذا مقارنة بكل ما هو مباح ومتاح للشعوب المحيطة للفكر اليهودي الحقيقة الشريعة اليهودية تعتبر أرقى كتير من اللي حواليها لكن ده وضع كان موجود فهنا القانون اليهودي ده بيحجم همجية وغرائز هذا الرجل اليهودي إذا ده مش تعدد زوجات زي ما الناس بيشوفوه لأن بعد كده بيقول له أنت ممكن تحتفظ بيها كزوجة لابنك من غير ما يقرب منها إذا ابنه اختارها كزوجة برضه هتاخد كل حقوق الزوجة اليهودية بعد كده يبقى هنا في احترام حتى لهذه المرأة المزبية وليها قواعد خاصة بارتباطها بهذا الرجل إذا ما كانش الجنس متاح ومباح بدون قواعد طب في تثنية 21 دي برضو أزمة عند بعض الناس يقول إذا كان لرجل امرأتان ده بالظبط زي ما بيقول إيه إذا واحد سرق هنعمل إيه هندفعه إيه إذا هو مش بيقول ربنا عاوز يبقى لكم كل واحد اتنين ستات لا لا بيقول إذا حد اتجوز زوجة أخرى تقليلا للخسائر والمشاكل بيقول الآتي أحداهما محبوبة والأخرى مكروهة فولدت له بنين المحبوبة والمكروهة إن كان الابن البكر للمكروهة فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له أن يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة يبقى هنا هو عاوز يقول له وفر على نفسك ما تتجوزش غير زوجة واحدة لأنه لو قلت ما أنا كرهتها هتجوز واحدة تاني تريحني ابنك البكر من الزوجة الأولى هو اللي هيبقى ضال البكر حسب القانون إذا هذا النص ضد التعددية لو فهمته لأن هو بيحط له محاذير في المستقبل إذا كنت عاوز واحدة تاني تجيب لك عيال تاني أو تعجبك على مزاجك الأولانية هي دي أم البكر والبكر هياخد كل نصيبه كبكر ومش من حقك لأنك ما عدتش بتحبها إنك تنكر حق البكورية على ابنها بل يعرف ابن المكروه بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده لأنه هو أول قدرته له حق البكورية إذا هذا النص اللي بيعتبروه وكأنه تصريح بزوجتين لا ده هو بيفترض إن في حالة حصلة وهذه الحالة ليست حسب قصد الله بدليل إنه بيقول له الغلطة دي ما تتصلحش بغلطة تاني وتقول لي طب الابن الجديد هو اللي يورث لا لا البكر يفضل البكر وده بيسموه في عرف القانون كيس لو يعني ايه قانون خاص بحالة فحالة ان واحد مثلا بيدافع عن نفسه فقتل اللي بيعتدي عليه دي حاجة اسمها case law يعني حالة مش ان القانون بيقول لازم تموت اللي قدامك لما يعتدي عليك القانون ما بيقولش كده لكن في cases تؤخذ بقى طب لو حصل حاجة زي كده نعمل معاها ايه تاني عاوز اراجع معاكم ان العهد القديم في اشكال مثاليه للارتباط الزيجي حسب قصد الله نوح الذي يمثل مخلص جيله والرجل المختار لرساله عظيمه جدا وشبه المسيح كانت له زوجه واحده واولاده الثلاثه كل واحد له زوجه واحده وده مثل صارخ من زمان على انه دول اللي بيعملوا الصح كلم الله نوحا قائلا اخرج من الفلك انت وامراتك وبنوك ونساء بنيك معك وكل الحيوانات وخرج نوح وبنوه وامراته ونساء بنيه معه في تكوين 8 عاوز اقول لكم حاجه اكبر من كده ان ربنا لما حب يوصف علاقته بشعبه في العهد القديم وصفها بعلاقه الزوج المثالي والزوجه للاسف الخائنه اذا هذا المثل الصارخ ان ربنا نفسه كان عاوز علاقة كل راجل بمراته أمينة ومخلصة جدا فارتضى أن تشبه العلاقة بين الشعب وبين الله كعلاقة الرجل المثالي بشعب يميل للخيانة لكن هو شعب واحد دي تؤكد أن ربنا قصده كان في الزواج أن يكون لكل راجل امرأة واحدة صمويل كانت له زوجة واحدة موسى كانت له زوجة واحدة حتى موضوع الكوشية اللي البعض بيتلخبط فيه الكوشية في بعض الاجتهادات والتفسيرات هي نفسها صفورة لأنها كانت سمرة لكن البعض بيقول يجوز بعد ما صفورة ماتت تزوج الكوشية لكن لم يأتي أحد من آباء الكنيسة باعتبار أن موسى تزوج الكوشية في حياة صفورة إما اعتبروها هي نفسها صفورة لكن كان من ألقابها الكوشية يعني منكوش لأنه كانوا في الصحراء بياخدوا الكوشيين فكانوا يتولدوا سمر شويه واما ان الكوشيه زوجه اخرى بعد نياحه صفوره وده وارد قوي لانه صفوره دي بدري قوي لكن بعد 40 سنه بدات رحله الخروج وذكر الكوشيه بعد الخروج. يشوع له زوجه واحده قصه راعوس ارتباط نعمه بزوج وولدين كل واحده بزوجه واحده رغم وجودهم في مؤاب بعد كده الرجاله تموت وراعوز ترتضي زوج واحد اللي هو بوعز ويبقى جد داود النبي كل الحكايه الحلوه دي بالالام اللي فيها لكن بتميل الى التفكير انه في زوج واحد لزوجه واحده الانبياء عموما من بعد داود اما بتوليين واما لهم زوجه واحده زي اشعياء وزي حزقيال وبعضهم كان بتول زي ايليا النبي وزي اليشع النبي إذا الأنبياء المختارين كانوا في جملتهم إما ملتزمين بالزوجة الواحدة وإما بتولين أيضا كمان في مبدأ شرحه البابا شنودة في كتاب شريعة الزوجة الواحدة واتمنى أن الكتاب ده تذكروه لو مشغولين بموضوع تعدد الزوجات هو مبدأ التدرج في التسامي بأخلاق البشر في انهيار للبشرية بعد آدم وحواء في نزول لمستوى حيواني شفناه في قايين بيقتل اخوه في لامك اللي, اللي عاوز يموت الدنيا كلها ففي تدرج التدرج ده مقبول جدا في اللغة المسيحية بمعنى لو أنا لقيت واحد بعيد خالص عن ربنا وبيسرق وبيقتل مش هقول له لا تنظر إلى امرأة لتشتهي أقول له لا تسرق هقول له لا تقتل مش كده واطلع بيه حتة بحتة عشان يوصل إلى المثاليات اللي في الموعظة على الجبل إذا حتى في حياتنا العملية بنتدرج لما تتعامل مع شخص همجي جدا صعب قوي في طباعه وما تطلبش منه طلبات عالية قوي يبقى أنت كده بتطلب المستحيل بالنسبة له فهناك مجال لفهم قصد التدرج في السمو بالأخلاق اليهودية عموما فهنا بداية منع الزنا ليه المسيح ما قالش تشتهي أو ينظر إلى امرأة ليشتهي في العهد القديم هو قال لا تشتهي ما لقريبك لكن قال لا تزني لأن الزنا كان كتير قوي في المجتمعات القديمة فهنا طلع بينا في العهد الجديد وقال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني أم أنا فأقول لك من نظر إلى امرأة ليشتهي فقد زنى بها في قلبه فهنا التدرج للعودة إلى الأصل والقصد الإلهي زوج الواحد يبقى في تدرج ومن هنا في أثناء التدرج لو في ثغرات كده زي في حياة داود النبي أو غيره تقدر تستوعبها ضمن رحلة التدرج كمان حتى بيت داود بالمناسبة لأن ناس كتيرة بتركز عليه هم مأساة زواج داود من زوجات كتيرة فتحت باب للصراع بين أولاده وانتوا عارفين انه كان في صراعات شديده بين أولاده وبعضهم أبشالوم مات وأدونايا مات بسبب صراعات كان ممكن في غنى عنها لو من الأول التزم بالزوجة الواحدة والتدرج يعلى بينا لغاية العهد الجديد إلى الدعوة للبتولية أحيانا حسب كلام ربنا يسوع له كل المجد وده منطقي تاني ده كلام معقول جدا مقارنة بالمستوى العالمي والمجتمعات المحيطة اللي بتستبيح كل شيء بدون أي قواعد وبالتالي يكون ربنا بيعلى بيهم مش لازم للتوب مرة واحدة ولو درجات فوق المجتمع الشرير اللي حواليهم في جامعة تسعة تسعة عاوز أختم بيه عشان تفتكروا لما في جامعة بيكتب وهو عجوز وبيموت سليمان وهو بيعترف بخطاياه بيقول التز عيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك بيتكلم مع الراجل اليهودي بيقول له ايه عيش فرحان بالزوجة الواحدة اللي اخترتها وحبتها التي أعطاك إياها الرب تحت الشمس كل أيام باطلك ربنا اداك زوجة تكتفي بيها وتعيش معاها وتبقى راضي عن عيشتك معاها ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس إذا حتى سليمان اللي هو أكتر مثل صارخ للتعددية هنا الغير مرضية لله هو يعود في نهاية حياته ويأكد التز عيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك لإلهنا كل مجد وكرامة